موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين نستعين
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحشتوني جدا وبعتذر عن الاسبوع الماضي ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير وكانت في حلقه جديده كانت مسجله لكن ربنا يجمعنا واياكم دائما على الخير ولا يحرمنا ابدا من الاجتماع في ليله في بيت النبي ادينا داخلين على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه وكالعاده اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على حبيبنا المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم لقيناه قاعد كالعادة بيعلم الصحابة كل الخير اللي ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم صلى الله عليه وسلم فلقيناه بيقول لهم كما عند البخاري ومسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح اللي يروح المسجد او يرجع من المسجد كل ما بيروح ويرجع ربنا بيعد له نزلا النزل هو مكان الضيافه يعني كانه ايه بيعد لك مكان مخصوص في الجنه كلما غدوت او رحت الله اكبر شيء جميل جدا جدا ان الانسان يبقى قلبه معلق بالمساجد ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحديث في البخاري ومسلم كان من ضمن السبعة دولت ورجل قلبه معلق في المساجد تخيل حضرتك لو واحد طلع قلبه كده وعلقه والتعليق بيكون في السقف مش تحت وقلبه متعلق في المسجد كل ما يخرج من المسجد مش قادر مش طايق محتاج يرجع تاني المسجد لأن قلبه متعلق في المسجد قلبه موجوع لأن هو سايب قلبه في بيت ربنا سبحانه وتعالى وهو ماشي من غيره فلازم يرجع عشان قلبه يرجع له وقلبه مش هيرجع له إلا في بيت ربنا علشان كده عنوان درس الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم وفضل صلاة الجماعة احنا اتكلمنا قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى عن فضل قيام الليل واتكلمنا عن آه، آه، صلاة الفجر واتكلمنا عن الصلاة في درسين في غاية الروعة اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عن فضل الوضوء واتكلمنا عن فضل الأذان واتكلمنا في ثلاث حلقات كاملات عن آه، نعمة الخشوع في الصلاة والنهاردة أدينا بنكمل سلسلة الصلاة فعايزين نتكلم عن صلاة الجماعة صلاة الجماعة الكلام ده طبعا اللي انا بقوله النهارده خاص بالرجال يعني النساء ما تشوفش لا طبعا تشوف ال- الدرس انا كان قصدي ان الرجاله فقط الذكور فقط هم اللي مطالبين بصلاه الجماعه في المسجد يعني واجب عليهم طيب يعني ما ينفعش ان الستات او النساء يروحوا يصلوا في المسجد طبعا ينفع بس انا بقول هو مش واجب عليهم يعني لو ما صلوش جماعه في المسجد فما عليهمش اي ذنب ولا اي اثم بعكس الرجال لو ما صلوش في المسجد عليهم اثم الا اذا كان عندهم عذر شرعي كما سنخبر بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا صلاه الجماعه واجبه في حق الرجال خدوا بالكم وليست واجبه في حق النساء لكن لو حبت المراه تروح المسجد تصلي في بيت ربنا ينفع ولا ما ينفعش طبعا ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله والحديث رواه مسلم بل وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن أن أم حميد اللي هي زوجة أبي حميد الساعدي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشوف يا نساء المسلمين بقى شوف مدى حرص الصحابيات على الإيمانيات والعبادات والمجيء إلى المسجد والصلاة والع... يعني شيء جميل أوي أوي شيء جميل أوي أوي إنك تلاقي المرأة حينما تصلح والله العظيم ال- البيت بيصلح والمجتمع بيصلح والبلد بتصلح والدنيا كلها بتصلح مقياس حضارة أي أمة واحفظوا الكلام ده يا إخواتنا مقياس حضارة أي أمة بصلاح نساء هذه الأمة دخلني أي بلد شوف مدى صلاح النساء في البلد ده تعرف ان الامه دي امه متقدمه شوف مدى فساد النساء في اي بلد اخرى تعرف ان الدوله دي متاخره وان كانت متقدمه من ناحيه التكنولوجيا والتقدم والاتصالات والانتاج والصناعه و الا انها متاخره اخلاقيا وسلوكيا ومعاملاتيا وكل ما يخطر على ذلك هي امه متاخره فالمراه صانعه الرجال فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ربنا يحفظ نساء المسلمين ويبارك فيهم يا رب العالمين فأم حميد جاءت إلى الحبيب المصطفى يا بختك يا أم حميد شافت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك قال قد علمت يا أم حميد أنك تحبين الصلاة معي خذوا بالكم بقى قال لها إيه ولكن صلاتك خد بالك بقى صلاتك و- فصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك بيقول لها صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في حجرتك يعني ايه هوضحها لك دلوقتي وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي الله أكبر النبي عايز يقول لها ايه؟ عايز يقول لها لو حبيتي تعرفي درجات الصلاه بالنسبه للنساء بالذات فانت لو هتصلي في المكان اللي انت عايشه فيه المكان اوضه النوم مثلا بتاعتك ده افضل من انت تصلي في ال reception او ال living بتاع بيتك يعني لو بتصلي في الاوضه بتاعتك افضل ليكي واستر واحسن من ان انت تصلي في تصلي في, في الايه في الصاله او او الفسحه او ال او ال living او ال reception او سموها زي ما تسموها بقى يعني مختلفه من مكان لمكان اه ده افضل منها وصلاتك في ال- المكان دوت في الصاله او في ال living او في ال- ال- ال reception افضل من صلاتك في فناء البيت وأف- وصلاتك في فناء البيت افضل من صلاتك في المسجد اللي جنب بيتك وصلاتك في مسجد اللي جنب بيتك اللي هو قريب منك اللي هو مش هتروحي مكان بعيد ولا هتروحي بقى تمشي في اماكن آه، كتيره افضل من صلاتك فين بقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خبر ابيض يعني المراه لما تصلي في بيتها وفي حجرتها الله اكبر وقت ما تسمع الاذان الله اكبر الله اكبر من كل حاجه اختي الله اكبر من من الاكل ومن الشرب ومن الدنيا و- ومن الاولاد ومن المذاكره ومن آه، ال- الكنفه اللي بتعمليها ومن اللوحه اللي بترسميها ومن اي حاجه انت مشغول بيها مشغوله بيها اول لما تسمعي الاذان الله اكبر الله اكبر من كل شيء وتقومي تصلي تقومي تتوضي وتصلي في غرفتك تخيلي انك انت وانت بتصلي في غرفتك افضل من ان انت لو كنت بتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طب يعني انا لو كنت في المدينه المنوره لا ده وضع تاني انا بتكلم على العموم النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث النبي ده مش كلامي انا كان النبي عايز يقول لك ايه الاستر ليكي ان انت تصلي في بيتك لكن في المقابل انا مش همنعك شفت قد ايه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم شوف يقول لها ايه يقول لها ايه ان صلاتك هنا افضل من هنا وهنا وهنا افضل من وفي الاخر يقول لك يقول لها وصلاتك في مسجد قومك اللي جنب بيتك افضل من صلاتك في مسجدي انا لكن على العموم ما دمت انا قلت لك الكلام دوت اوعي تزعلي لو حبي لو لو, لو انت عايز تروح المسجد مش هنزعلك يوم يقول في حديث تاني عند مسلم يقول ايه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يبقى لو زوجتك طلبت منك انها تروح المسجد اوعى تمنعها ما تمنعهاش الا اذا خشيت عليها يعني مكان فيه قطاع طرق في مجرمين في آه، بلطجيه ربنا يعافينا ويعافيكم ودلوقتي دول بقوا زي الهم على القلب ربنا يعافينا ويعافيكم فخايف على زوجتي ففي الوقت ده بقول لها لا احنا في مكان ما فيهوش امان فانا خايف عليك فصلي في بيتك احسن شوف قد ايه طيب يبقى في الوقت دوت لو انا خايف عليها من الفتنه خايف عليها من مشكله او هي لو هتخرج وهي مش ملتزمه بالزي الشرعي والاداب الاسلاميه والضوابط الشرعيه في ذهابها الى المسجد في الوقت ده من حق ان انا امنعها انما لابسه حجابها مش متزينه مش متعطره انسانه ما شاء الله رايحه تصلي يعني رايحه تصلي تمام كده والمسجد قريب ومفيش مشاكل ومكان مامون فلا مانع ان تذهب المراه الى بيت الله لتصلي لكن لو صلت في بيتها الأجر بتاعها قد إيه نفس أجر الرجل وهو يصلي في بيت الله سبحانه وتعالى بل نفس أجر الرجل لو كان بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طيب الصلاة في مسجد النبي أجرها قد إيه بألف صلاة كما ثبت ذلك في الحديث إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي يعني مية في ألف بمئة ألف صلاة الله مين اللي قال لنا الكلام دوت اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا كأن النبي عايز يقول لها الأستر ليكي إن أنت تصلي في بيتك وأنت واخدة الأجر وكأنك بتصلي في مسجدي لكن لو حبيتي تنزلي انزلي ما دام في امان ما دام ما فيش فتنه ما دام ما فيش خوف عليكي ما دام ان انت ملتزمه بالضوابط الشرعيه روحي صلي لكن الاجر ما تخافيش وتطمني وانت في اوضتك واصل لك اجر ألف صلاه وكانك بتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نبدا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر من مكه الى المدينه اول حاجه فكر يعملها ما قالش أول حاجة نعملها البنية التحتية لل- لل- للمدينة المنورة ليثرب للمدينة المنورة نعمل البنية التحتية ونرمي الأساسات ونظبط ونعمل لا لا لا لا أول حاجة فكر فيها النبي بناء المسجد ليه بناء المسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لأن أهم حاجة في حياة المسلم هو أن يربط قلب المسلم بخالقه سبحانه وتعالى ولذلك كان أول حاجة يعملها بناء المسجد وكان النبي يشارك في بناء المسجد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا أول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى المدينة المنورة أول حاجة بناء المسجد بيت الله سبحانه وتعالى اللي بيربط قلوب المؤمنين برب العالمين سبحانه وتعالى طيب لو كان يصلح إن أنا أصلي الصلوات الخمس في بيتي ليه النبي ما قاليش خدوا بالكم مسألة مهمة جدا إن بعض الناس تقول آه، طب وانا صليت في بيتي ايه المشكلة؟ أقول لك لو كان يصلح إن أنت تصلي في بيتك طبعا في أعذار واحد مريض مرض شديد جدا واحد خائف من عدو يتربص فيه أو حتى غير عدو واحد بيصلي في بيته أو أو عايز ينزل يصلي في المسجد أعزكم الله لقى أسد تحت البيت لقى كلب مفترس تحت البيت لقى واحد واقف له اعزكم الله ماسك سلاح ولا سكينه ومستنيه تحت البيت مش هيقدر يصلي في المسجد ده معذور ده معذور ولو صلى في بيته فله اجر الصلاه في المسجد تمام كده طيب في مطر شديد جدا مش م- مش شويه مطر بقى كده خايف لحسن ال- ال- ال- الغطره ولا الطاقيه ولا اللبس اللي هو لابسه يتبل لا ده مش مش ده عذر انما اقصد لو مطر شديد جدا لدرجه ان هو مش هيعرف يمشي ممكن يتزحلق ممكن يتعور ممكن يحصل له اصابه في الوقت دوت معذور لو صلى في بيته واخد بال حضرتك لو حر شديد لدرجه ان هو لو خرج ممكن يحصل له حاجه زي ما بيحصل- بيحصل في بعض الدول ان بتوصل درجه حراره ل 70 درجه وبعدين ما عندوش عربيه فما يقدرش يروح المسجد من غير عربيه وعربيته عطلانه او ما عندوش عربيه في الوقت دوت هو معذور ففي اعذار معينه انما انا اتكلم عن رجل الذي الذي ليس له عذر صلاته في المسجد واجبه ان لم يكن هنا- هناك عذر طيب لو كان ينفع أصلي في بيتي كان النبي قال لنا وانتم عارفين ان النبي وصفه الله عز وجل قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأمنا عائشة تقول كما عند مسلم ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما يعني لو كان في تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هو يخير الأمة اللي عايز يصلي في المسجد يا جماعة يروح يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصليش وما دام الامر فيه ساعه اللي يصلي زي اللي ما يصليش في المسجد يبقى الامر فيه ساعه يبقى انا اختار لكم الايسر صلوا في بيوتكم لكن لما اصر النبي على ان احنا نصلي في المسجد دل ذلك على وجوب الصلاه في المسجد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت يعني ما عملتش بيقول يعني كانه عايز يقول ايه ده انا ده انا ده انا يعني إيه، كنت عايز لكن ما عملتش خد بالك لقد هممت ان امر رجلا فيقام فت... ان امر فتقام الصلاه ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اذهب الى بيوت اناس لا يصلون الص- الجماعه في المسجد فاحرق عليهم بيوتهم ما كان النبي ليقول ذلك طبعا النبي لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك لكن هو عايز يوضح لك عظم الجرم الإنسان يبقى المسجد جنب بيته وهو مش عايز يروح يصلي فالنبي بيقول ده أنا هممت إن أنا أحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يصلون في المسجد لأن لو أنا هصلي في بيتي وانت هتصلي في بيتك وكلنا هنصلي في بيوتنا فأين المشهد الإسلامي الجميل الذي يذكر الناس بالله حينما يمر رجل وهو يمشي في الشارع فيجد الناس يصلون في المسجد ويخشعون ويبكون فيتأثر فيكون ذلك سببا لهداية الناس أضف إلى ذلك قد يمر رجل ليس مسلما وإنما يمر فيجد المساجد بهذا المنظر الجميل البهي المؤثر فيتأثر وقد يسلم بسبب منظر المسلمين حينما يصطفون للصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل مع بعض موضوع الصلاة في جماعة ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول عيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل موضوع الصلاة في جماعة حاجة جميلة قوي ان انت تحس بدفء اخوانك والله العظيم يا جماعة والواحد واقف في الصلاة كده في صلاة الجماعة و- و- وقدم في قدم اخيه والكتف في كتف اخيه تحس بدفء الاخوة والمحبة خصوصا اللي ربنا بيكرمك بيهم في صلاة الفجر انا بعتبر دول صفوة المجتمع لما يجي نتكلم عن الصفوة مش الصفوة سين وعين وصاد و- وفلان اللي قاعد في قصر او فلان اللي قاعد في فيلا لا صفوة المجتمع هم اللي ربنا بيجمعهم معاك في صلاة الفجر دي صلاة الخواص اللي مش أي حد بيقوم لها واللي مش أي حد ربنا بيستعمله فيها لما تنزل صلاة ال- الظهر مثلا ممكن تلاقي المسجد مش لاقي مكان في الشارع تنزل صلاة الفجر تلاقي الإمام بيصلي ومعاه اتنين تلاتة هم دول الخلاصة هم دولت اللي ربنا أقامهم في صلاة الفجر إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقسم لكم بالله إن صلاة الفجر بالذات لا قدر الله لو حصلت معايا ولو مرة في السنة إن أنا يفوتني صلاة فجر بحبس نفسي في البيت في اليوم دوت والله العظيم ما أقدر أخرج ليه؟ لأن اللي يصلي الصبح في جماعة فهو في ذمة الله كما ثبت في الحديث فإزاي إن أنا أخرج وأنا النهارده ما صليتش الصبح لا لازم يكون صليت الصبح في جماعه عشان اقدر اخرج واستقبل حياتي واعيش فالشاهد في الموضوع ان صلاه الجماعه ال- الانسان يا جماعه لما يكون محتاج لحد ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لما اكون محتاج حد انا اللي اروح له ولا هو اللي يجيني ايوه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده يا عم الحاج انا اللي اروح له صح كده اه فانا اللي محتاج لربنا ولا هو اللي محتاج لي حاشا لله طبعا انا اللي محتاج له ورغم ذلك سبحانه وتعالى شوف بيقول ايه عبدي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا طبعا الذراع اكبر من الشبر ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا الله اكبر هو الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى يبقى اذا انا اللي محتاج له انا اللي اروح له بيته انا اللي اروح لربنا بيته سبحانه وتعالى واطرق الباب والمولى عز وجل لا يغلق بابه أبدا أبدا خش المسجد في أي وقت 24 ساعة قول الله أكبر أنت بين يدي الله في بيتك لو مش صلاة آه، آه، آه، فريضة بتصلي صلاة نافلة ولا أي حاجة الله أكبر أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى شوف يعني تدخل بلا حجاب وبلا موانع وبلا حواجز وبلا ما فيش حد يمنعك الله أكبر أصبحت بين يدي الحق سبحانه وتعالى يبقى اذا انت اللي محتاج له طيب وش معنى المسجد يعني ليه لازم نصلي في المسجد ما نصلي في اي مكان تاني المسجد ده هو المدرسة التربوية التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مشكلتنا يا جماعة ان احنا في زماننا دوت كان محدش واخد باله ان دور المسجد ده ما هوش للصلاة بس طبعا في آه، زمان ايام ال- آه، النظام السابق كان قرارات كده المسجد يغلق بعد الصلاة مباشرة يعني لو جه واحد متأخر ممكن الراجل اللي في المسجد يقول له معلش يا عم الحاج المسجد اتقفل خلاص إنما الأصل إن المسجد بيبقى مفتوح واخد بال حضرتك المسجد بيبقى مفتوح ليه؟ المسجد دوت للصلاة ولمجالس القرآن ولمجالس العلم ولمجالس المشورة وكان بيخرج منها السرايا والبعوث والغزوات كان بتخرج من المسجد الزواج كان بيتم في المسجد حل المشاكل الأسرية كان بيتم في المسجد كل ما يخطر على بالك كان بيتم في بيت الله سبحانه وتعالى واحد ابن سبيل معدي وملوش مكان يبات فيه ممكن يبات في المسجد واحد ملوش مأوى أصلا زي أهل الصفة كانوا بيعيشوا في المسجد وهكذا يبقى إذا المسجد ما كانش فقط لمجرد إن أنا يعني أخش أصلي ويتقفل المسجد بعد كده خلاص ما فيش إيه أي حاجة تانية غير الصلاة فالمسجد ده هو المكان الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أضف إلى ذلك كل واحد فينا بيتمنى ان ربنا يغدق عليه من النور من نور المولى عز وجل النور ده بينزل فين يا جماعة بينزل في بيوت ربنا قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى وجل جلاله يا رب يا رب اكرمنا بنورك يا رب العالمين يا رب نور نور وجوهنا ونور قلوبنا بتاعتك يا رب العالمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية طب يا رب النور الجميل ده اللي انت وصفت وصف عظيم جدا في صورة اسمها صورة النور الله شوف الأنوار بقى الصورة كلها أنوار خد بالك آه في صورة النور النور ده بينزل فين يا رب العالمين قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه طب يا رب مين اللي يخش البيوت ديت آه رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال خد بالك في فرق حبيب قلبي بين الذ- بين الرجولة وبين الذكورة كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل واضح المعنى يعني وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى في ذكر وفي أنثى لكن الرجال لا يذكر إلا في مواضع معدودة على الأصابع قال جل وعلا وج- في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين خد بالك يوم يجي يذكر بقى عن الرجل المؤمن من آل فرعون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك لمن الناصحين الله يذكر أوصاف جميلة جدا للرجال فيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يذكر وصف تاني للرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجولة الرجولة مش م- مش قوة مش صحة مش فلوس اه مرة ناس عملوا استفتاء كده حول معنى الرجولة نزلوا بالكاميرات كده في الشارع فبدأوا يسألوا الناس ايه الرجولة في نظرك؟ قال والله الرجولة ال- ال- الجدعنة يعني الواحد يبقى كده يعني جدع كده وشهم يعني واخد بالك تقصده في خناقة تلاقيه تقصده في يعني في سرقة تلاقيه زي الفل وراجل وكده ويعني يسد يعني واخد بالك اه آه، واحد تاني الرجولة الرجولة بقى القوة والعضلات والترابيس والحاجات ديت واحد تالت يقول لك والله بصراحة يعني الحق تالي احنا اتعلمنا كده يعني الراجل ما يعيبوش الا جيبه هي دي معانا الرجولة ده لو كانت الرجولة بالمنظر دوت ده احنا ده ما فيش يعني ده احنا لا ده الرجولة الرجولة ايمان الرجولة تقوى الرجولة إنسان يحمل عقيدة بين جنباته الرجولة إنسان بيحب ربنا الرجولة إنسان بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم الرجولة إنسان بيتعايش مع القرآن ومع السنة الرجولة رجل بيبلغ دعوة ربنا الرجولة مواقف إنسان بيقف مواقف لخدمة دينه ولخدمة بلده ولخدمة مجتمعه الرجولة إنسان بيحافظ على زوجته وعلى أولاده وعلى بناته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هي دي الرجولة مش الرجولة ان انا فقط آه، فتوة وقوي ومعايا فلوس ايه علاقة دي بالرجولة شوف هنا بيقول لك ايه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ايه مواصفاتهم يا ربي قال لك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يعني ده انت كده فكرتنا بحاجة حلوة قوي فكرتنا بالنور اللي هيكون على الصراط يوم القيامة اه طبعا النور اللي هتاخده مننا هتلاقيه هناك الآيات بتقول ايه في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والملائكة تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ده أول مشهد خد المشهد الثاني بقى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا ليها معنيين يعني انظروا إلينا لأن هم طالعين فوق فين يا جماعة طالعين فوق الصراط الصراط وصفه إيه أدق من الشعرة وأحد من السيف الصراط ده موجود فين على متن جهنم منصوب فوق جهنم بالظبط طيب المسافة قد إيه لا تخطر على قلب بشر لأن ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يوم القيامة كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل ينادي على آدم يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار قد إيه فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد فالصحابة فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد النار أول ما تبدأ تبدأ على 999 في النار واحد من الألف بس اللي يخش جنة قال الكلام ده طبعا قبل ما تبدأ الشفاعات وفي معنى تاني ان لما سألوه وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا اللي بيبشرنا بكل خير صلى الله عليه وآله وسلم فادي حديث حديث تاني بقى اجمعه معاه بقى حديث ايضا رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر الفم فيه 32 ضرس وسنه ولهب طيب ضرس الكافر مثل احد قد جبل احد وسمك جلده أربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا كل يحد على حسب كفر ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين وما بين منكبيه وفي رواية ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة ده الواحد الكافر في النار الله يعافينا ويعافيكم يا رب يا رب يرزقنا نعمة التوحيد ويميتنا على نعمة التوحيد ويحشرنا في زمرة سيد الموحدين اللهم آمين يا رب العالمين يبقى حجم الكافر في النار المسافة ما بين منكبيه مجلسه مكانه بالظبط في النار كما بين مكة والمدينة كل درس وكل سنة في فمي في حجم جبل أحد ربنا يعافينا ويعافيكم طبعا مسافات لا تخطر على قلب بشر ما بين طرفي جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فالصراط منصوب فوق جهنم بالظبط وهي كما قال أبو هريرة في حديث حسن موقوف وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء قاتمة ربنا يعافينا ويعافيكم والصراط فوقيها يعني الدنيا ضلمة تحت خدوا بالكم في مكان حبايب قلبي قبل ما الناس تطلع على الصراط الناس يوم القيامة كام صنف ثلاث احفظ معايا كفار مؤمنين منافقين الكفار مش هيطلعوا على الصراط طلعهم بره الحزبة مش هيطلعوا على الصراط ليه لان دول خلاص كفرهم واضح طب ما المنافقين أسوأ من الكفار أيوة بس كانوا ملبسين أمرهم على المؤمنين فلابد أن ربنا يفضحهم أمام المؤمنين على الصراط أما الكافر فإحنا عارفين أن هو كافر بيقول أنا كافر واخد بال حضرتك فده أمره مفضوح ومكشوف فأول ما ينصب الصراط على متن جهنم يلقى بالكفار في النار ولا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون تقسم الأنوار في موضع لا يعلمه إلا الله قبل الصعود على الصراط مباشرة هتتقسم الأنوار بالتساوي لا مش بالتساوي طبعا كما قال ابن مسعود منهم من نوره كالشمس الله أكبر يا رب اجعله نورنا يا رب ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره ك يعني كالرجل القائم ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة ده نور مين؟ ده نور المنافق يبقى على قدر إبهام رجليه ينور شوية ويطفي شوية وفي الآخر يطفي خالص فلما يطفي خالص الدنيا ضلمة وهو قفين خد بالك على شعرة الصراط شعرة أحد من السيف وأدق من الشعر فيقولون لأهل الإيمان اللي هم حضراتكم انظرونا بصونا بصونا عشان نشوف في اثار نور وجوهكم عشان نعرف نمشي وفي معنى تاني أينتظرونا حتى نمشي سويا في نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا روحوا ارجعوا مرة تانية وهاتوا النور ليها كم معنى؟ ليها معنيين أقولهم لك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المعنى الأولاني ارجعوا للمكان اللي اتقسمت فيه الأنوار قبل ما نطلع على الصراط خدوا شوية نور وتعالوا والمعنى الثاني وده الراجح عندي ارجعوا الدنيا مرة تانية وهاتوا نور الصلاة ونور العبادة ونور الذكر ونور القرآن ونور بر الوالدين ونور صلة الأرحام ونور الذكر ونور ونور أنوار الطاعات وتعالوا مرة تانية في رجوع للدنيا مفيش رجوع للدنيا مرة تانية الله أكبر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يبقى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باب أو سور السور دوت هو سور الأعراف بين الجنة وبين النار السور دوت ليه باب الباب ده ليه صفتين من ناحية المؤمنين مليان رحمة ومن ناحية المنافقين عذاب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب لكن النداء لم ينقطع لم ينقطع المنافقين موجودين في الناحية الثانية اللي هي ضلمة خالص والمؤمنين موجودين في الناحية الثانية اللي هي مليانة نور خالص ما شاء الله بين أيديهم وبأيمانهم يحصل إيه؟ هيحصل إن هم هيقعدوا ينادوا على المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم مش كنا معكم في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان ضحك عليكم فاليوم ده القرار النهائي لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يغلق المشهد على الاثنين وقبل ما اطلع فاصل أقول ثم ينادي الحق جل وعلا ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لكن قال لك اطمن حتى لو قلبك مات أو مرض حياة قلبك بيد الله قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب تعالوا
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب عشان كده وده السر ان الانسان لما يكون ما عندوش نور ربنا قال ايه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله أكبر وعشان كده ده السر في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان يجي رايح المسجد كان ليه دعاء الدعاء دوت كان كله من اوله لاخره كده لا يتكلم الا عن النور اسمع معايا كده واقرا لك الدعاء بنفسي كده اسمع كان النبي كما عند البخاري ومسلم كان يقول وهو ذاهب الى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا خد بالك وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا خد بالك ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا الله أكبر أنوار فين أنوار في القلب في اللسان في البصر في السمع اليمين في الشمال قدام ورا فوق تحت واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا اكرمني بنور زياده وزياده وزياده ولذلك كان دعاء النبي والمؤمن معه ايه وات اتمم لنا نورنا كان يعني محتاجين نور مش اتمم يعني النور ناقص لا محتاجين زياده اللي هو انت عارف الانسان دايما طمعان في رحمه ربنا فلما ربنا يغدق عليه بنعمه عايز المزيد ربنا اكرمك حفظت 10 اجزاء قران نفسي اختم القران ربنا كرمك بركعتين قيام ليل نفسي اخليهم 11 ربنا كرمك بصيام اثنين وخميس نفسي كمان اخليهم ثلاث ايام في الشهر العربي او او صوم يوم وافطر يوم وهكذا دايما الانسان طمعان في رحمه ربنا سبحانه وتعالى اجعل لي في قلبي نورا فلا احب الا ما تحب ولا احب الا من تحب واجعل لي في لساني نورا ما اقولش الا الكلمه اللي ترضيك لان العبد ممكن يقول كلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وممكن يقول كلمة لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة سبعين خريفا يبقى وفي لسان نورا فلا أتكلم إلا بما يرضيك وفي بصر نورا فلا أنظر إلا لما تحب لا بص بقى للنساء حاجة في حرام ولا بص لحاجة مشهد يغضب ربنا لا اجعل لي في بصري نورا واجعل لي في سمع نورا لا أسمع إلا ما تحب وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ويعني و... ايه ده ومن امامي ومن خلفي واجعل لي في نفسي نورا خلي يا رب نفسي مليئه بالنور خليني دايما انقاد لكل ما يجعلني ازداد من نورك يا رب العالمين من صيام لصلاة لزكاة لحج لذكر القرآن لدعوة إلى الله لطلب علم وهو ده معنى قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال فإذا أحببته خد بالك بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني ربنا بيقول لك لو حبيتك سأكون سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به يعني إيه؟ يعني مش هخليك تشوف إلا اللي يرضيني ومش هخليك تسمع إلا اللي يرضيني ومش هخلي ايديك تتمد إلا في مرضاتي ومش هخلي رجليك تمشي إلا إلى مرضاتي الله أكبر يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين لأن في الوقت دوت هتبقى في عناية الله وفي حفظ الله لن تتحرك ولن تخرج منك كلمة إلا بأمر الله, بأمر الله وبفضل الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مع بعض ثواب الذهاب إلى المسجد لان بعض الناس تقول لك الله طب انا عايز اعرف ايه الثواب بقى ما انت لازم تفتح لي بقى كتالوج وتعرفني الفضائل طبعا الحلقه مش هتكفي احنا هنضطر ان شاء الله ان الحلقه القادمه هذكر لك فيها بقى ايه فضائل صلاه الجماعه 11 فضيله من فضائل صلاه الجماعه كل فضيله اجمل من اللي قبلها حاجه بقى لا تخطر على قلب بشر ثواب والله العظيم عظيم جدا انا لا ادري ازاي الانسان يعرف الفضائل دي وبعدها يفرط في صلاه الجماعه الله الانسان بيبقى احيانا بيبقى نايم بيموت من كتر التعب 18 ساعة في مكتبته عمال بيذاكر أو عنده مشاوير للدعوة أو سفر ورغم ذلك صلاة الجماعة اوعى تفرط في صلاة الجماعة اسمع بقى للثواب وهقرا لك بقى ايه الاحاديث بقى كلمة كلمة ثواب الذهاب إلى المسجد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ودي أعلى درجات الصحة أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة صلاة الرجل في الجماعة تضعف يعني أضعاف أضعاف يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة يبقى أنا لما أصلي في المسجد كأني صليت العصر مثلا لو صليت العصر في بيتك نفس الصلاة لو صليتها في المسجد كأنك صليت العصر 25 مرة في عاقل في الدنيا فرط في الفضل ده ده الفضل ده كفايه لوحده يعني كون ان انا وانا بصلي العصر في بيتي طبعا ممكن ما اخشعش لان مفيش حواليا الدفء الايماني والحاجات الجميله اللي حواليا وبعدين سبحان الملك انت لو بتصلي في مسجد لو بتصلي لوحدك هتترفع الصلاه بدرجه الخشوع بتاعتك انت درجه الخشوع بتاع حضرتك كام مثلا 2 من 10 3 5 من 10 لو بتصلي في المسجد وواحد في وسط 100 واحد بيصلوا درجه خشوعه بنسبه 10 من 10 تترفع درجه تترفع صلاة المصلين كلهم اللي في المسجد بنفس درجة أعلى مصلي في المسجد إكراما لك لأنك صليت في المسجد صلاة الجماعة يبقى صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة وذلك أنه إذا توضأ اسمع بقى فأحسن الوضوء ما كروتش الوضوء كده أي كلام ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة خارج للصلاة مخصوص مش قدرا أنا خارج علشان أجيب حاجة فقدرا سمعت الصلاة فدخلت وده لو حصل برضه صلاة جماعة برضه إن شاء الله مأجور بس أنا بقول أنت خارج نيتك رايح تصلي الجماعة لا يخرجه إلا الصلاة شوف بقى الأجر بقى لم يخطو خطوة مش هتحرك رجليك في خطوة واحدة إلا رفعت له بها درجة خبر ابيض درجه فين في الجنه طبعا ما يكون فين يعني يبقى اذا وانت رايح المسجد تصلي كل خطوه من خطوات حضرتك انا كان ليا اخ حبيبي اول ما التزمت زمان كنت اجي اروح اصلي معاه فلاقيه ماشي بطيء جدا يعني بدل ما الخطوه تبقى سريعه جدا وفي يعني بالبلدي كده فاتح البرجل لا الاقيه بيمشي كده اهو كده كده فبقول له انت بتمشي كده ليه؟ فبيقول لي اصل كل خطوه بيتغفر بها حسنه وباخد بيها بيتغفر بيها سيئة وباخد بيها حسنة وبيترفع بيها درجة في الجنة تخيل لو أنا مشيت دلوقتي ألف خطوة للمسجد يبقى أنا خدت ألف حسنة اتغفر لي ألف سيئة اترفعت في الجنة ألف درجة إيه رأيك؟ قلت له لا ده احنا عايزين نصغر الخطوة كمان بقى يعني ايه خليها كده يعني ربنا يتقبل يا رب وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة أدي أول حاجة عد معايا والتانية وحط عنه بها خطيئة يعني اتنين فإذا صلى دي التالتة بقى لم تزل الملائكة تصلي عليه يبقى وانت بتصلي الملائكة بتصلي عليك ما دام في مصلاه الله ما دام في مصلاه يعني طب ما دام في مصلاه ممكن يكونش بيصلي ممكن يكون قاعد منتظر الصلاة أيضا هو في صلاة أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة طيب تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة الناس اللي بتبقى قلقانة قوي خش المسجد فيش أربع دقايق فين فين المؤذن يا جماعة يقولوا الحاج يا عم الحاج ورانا مصالح خلصنا احنا مش فاضيين ورانا مصالحنا واكلنا وشربنا و... مع ان مدة الإقامة قد ايه؟ ربع ساعة طول ما انت قاعد ربع ساعة دي في المسجد انت بتخش تصلي السنة وبتقعد تقعد كده تذكر ربنا في سرك كده ما تعليش صوتك طبعا عشان ما ايه ما تشوشش على الناس اللي بتصلي طول ما انت قاعد مستني الصلاة تكتب لك وكأنك في صلاة الله أكبر وفي رواية تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه يعني طول ما انت قاعد كده لا بتأذي حد ولا أحدثت ولا انتقد وضوءك طول ما انت قاعد كده ما شاء الله في هدوء وسكينة بتذكر ربنا أو حتى ما كنتش بتذكر بس الأفضل إن أنت تقعد تذكر ربنا كده في سرك أو تقرأ قرآن شوف قد إيه طول ما أنت قاعد مستني الصلاة الملائكة عمالة تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم ارحمه الله أكبر وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله اسمع كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة كل رجل واحدة تشيل خطيئة والتانية ترفع درجة تشيل خطيئة وترفع درجة في جنة رحمة سبحانه وتعالى في رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح أنا معاك واحدة واحدة كده عشان نشوف بس إيه قد إيه ثمرات قد إيه ثمرات المشي إلى المسجد والذهاب إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة يريد الصلاة كتب له كاتبا الملاكين بتوعك بكل خطوة يخطوها إلى المسجد لا دي جديدة بقى الحتة اللي جاية دي بقى جديدة تمام بقى دي حاجة أكبر من اللي فات كنا الأول بنقول إيه كل خطوة تاخد حسنة يتغفر لك خطيئة يترفع درجة في الجنة لا دي حاجة أكبر من كده قال كتب له كاتبا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات الله أكبر يبقى كان الأول يتكتب له إيه حسنة واحدة دلوقتي إيه عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت اللي قاعد مستني الصلاة يتحسب كأنه قانت واقف بيصلي تمام ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع دي برضو جديدة احنا كنا بنحسب ان هو بس بيتحسب له ان هو في صلاه ما دام هو قاعد في المسجد منتظر الصلاه لا تخيل بقى ده هنا في معلومه جديده ايه المعلومه الجديده من ساعه ما سيادتك خرجت من المسجد من بيتك عشان تروح المسجد انت هتروح المسجد بعد قد ايه توصل بعد خمس دقايق بعد 10 دقايق بعد ربع ساعه رايح تصلي في مسجد هتركب له مواصله نص ساعه النص ساعه ديت انت مكتوب لك ان انت بتصلي ايوه بس انا لسه ما دخلتش المسجد اهو الحديث بيقول لك اهو بيقول لك ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيتي حين يخرج وايه من بيتي لسه ما وصلش المسجد حضرتك خرجت من بيتك لسه بتقول بسم الله وخارج من بيتك اتكتبت في اللحظه دي الملائكين كتبوا هو في صلاه هو الآن يصلي أيوة ده أنا لسه نازل بظبط العربية وبظبط الرادياتير وبحط مية وبظبط المساحات ولسه بشغل العربية وبسخنها كل ده أنت في صلاة مشيت وقفت في إشارة أنت في صلاة مشيت وقمت معديت الشارع لحمة واقف أنت في صلاة وصلت المسجد أنت في صلاة مستني في المسجد أنت في صلاة وقفت تصلي مع الإمام أنت في صلاة وبعدين وخلصت الصلاة وجالس أذكر ربنا أنت في صلاة طب خلصت الصلاة وراجع بيتي أو رايح شغلي لحد ما ترجع تاني للمكان بتاعك وتوصل بيتك وتفتح باب بيتك أنت في صلاة إيه الجمال ده كله يعني ممكن أروح أصلي الظهر مثلا أخد ربع ساعة رايح وربع ساعة جاي ونص ساعة في المسجد الظهر اللي هصليها في خمس دقايق اتحسبت لي الصلاة لمدة ساعة كاملة وأنا واقف قانت بين يدي الله سبحانه وتعالى إيه رأيك في الأوكازيون الجميل دوت حديث ثاني بقى روى أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب أو تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا دي برضو معلومة جديدة احنا كنا فاكرين ان الواحد وهو رايح المسجد خطوة تدي حسنة خطوة تغفر سيئة و... و... وترفع درجة واخد بالك وهو رايح المسجد لحد ما يوصل المسجد خلص المسجد وخلص الصلاة ومروح بيته خلاص هو في صلاة كما في الحديث السابق لكن هو راجع كمان خطواته كلها خطوة تمسح حسنة سيئة وخطوة تكسب حسنة وخطوة يترفع لك بها درجة في الجنة ده نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذاهبا وراجعا لما تجمع الرواية ديت هتشوف خير والله العظيم لا يخطر على قلب بشر في حديث في رواية عند ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه في ذنوب عندنا طبعا كلنا أصحاب ذنوب لأن ما فيش حد معصوم إلا النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أنا لما أروح أصلي صلاة في جماعة مع الإمام الذنوب اللي ارتكبتها من الصغائر ما بين صلاة الظهر إلى العصر اتغفرت كلها ما هو النبي قال كده قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر لأن الكبائر لا تغفر بمثل هذه الأعمال الصالحة إنما الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة شوف إيه؟ إن أنت تتوب إلى الله إلا من تاب وآمن بعد ما ربنا ذكر كبائر كثيرة جدا من القتل والزنا إلى غير ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم تعال نشوف رواية أبي يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره إيه المكاره؟ حضرتك قام تتوضى كده في عز الشتاء كده احنا داخلين بقى احنا في شهر واحد اهو هتلاقي البرد الجميل بقى اللي ايه اللي يبسطك يعني فقام تتوضى الفجر فلقيت الميه ايه تلج تلج ميه نازله بتلسع ايديك فقمت متحمل وقمت متوضي وايه وايديك يعني احيانا وانت بتتوضى في البرد ده بتمسك ايديك بس عشان الدم يجري فيها من شده البرد اسباغ الوضوء على المكاره ده اسمه المكاره ان انت لما تتوضى والميه متلجه دي مكاره وبعدين إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد خطوة خطوة خطوة خطوة لحد ما تروح المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا الخطايا بتاعت حضرتك تتغسل غسل شوف بيأكد لك إن مفيش خطيئة هتفضل الخطايا تتغسل إيه تغسل غسلا طيب في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا أدلكم وأحيانا يبقى إيه لما عاوز اقول لك معلومه واجيبها لك في صوره سؤال وجواب بتبقى اجمل واوقع وتخليك تنتبه قوي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط ذلكم الرباط يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة يساوي الرباط في سبيل الله أي نعم ليه لأن المرابط في سبيل الله هيرابط قد إيه يوم يومين أسبوع شهر سنة إنما أنت سترابط العمر كله الله يبقى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم هو ده فذلكم الرباط فذلكم الرباط وكل ما يكون المسجد بعيد كل ما يكون الخير أكتر طبعا لأن خطواتها تكتر ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم أكتر واحد بعيد عن المسجد ده أكتر واحد بياخد أجر في الصلاة لأن كل خطوة حسنة تغفر سيئة ترفع درجة في الجنة فوق ده كله يتكتب في صلاة من ساعة ما يخرج من بيته وهو بعيد لحد ما يصلي وينتظر الصلاه ويصلي وبعدين لما يرجع تاني كل ده يتحسب له صلاه فده اعظم الناس اجرا ولذلك جاء عند مسلم عن ابي بن كعب ان رجل من الانصار كان قال ابي بن كعب كان رجل من الانصار لا اعلم احدا أبعد من المسجد منهم ما اعرفش أي حد في الدنيا كان بيته أبعد من المسجد من الراجل ده وكانت لا تخطئه الصلاة عمره ما اتأخر أبدا رغم أنه أبعد واحد بس عمره ما اتأخر أبدا فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء تركبه بالليل وفي الحر فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله الله يا سلام على الناس اللي بتبحث عن الأجر تعال نشوف فضل المشي إلى المساجد برضه في, مس- في, في, في, في, في, في الظلم بقى في صلاة الفجر والعشاء الدنيا ضلمة وأحيانا الناس تخاف تروح في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد مرة واحدة أراها مشي المشائين في الظلم إلى المساجد لا هي في الظلم الظلم جمع ظلمة يعني الإنسان ماشي في الضلمة واخد بال حضرتك بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة اللي احنا ذكرناه من شوية وفي رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة طيب الحقيقة الوقت ده في فاضل دقيقة الحمد لله استحمل هنشوف بقى ثواب الجلوس في المسجد ونختم بيها علشان نستقبل اتصالاتكم وايميلاتكم بعد الفاصل ثواب الجلوس في المسجد انا قاعد في المسجد مستني الصلاه ايه الثواب بتاعي احنا اتكلمنا عن الثواب بقى اللي رايح و- واللي راجع والخطوات والخير ده كله تعال نشوف بقى حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه ما دامت الصلاه هي اللي مقعداني يبقى انا في صلاه حتى لو استنيت مش ربع ساعه لو استنيت حتى ساعه كامله طيب في روايه احمد بسند صحيح عن ابن عمرو قال صلينا مع رسول الله المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا شوف عايز يبشرهم قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه جاي مسرع صلى الله عليه وسلم ونفسه بيتردد كده من شدة ما هو جاي ايه بسرعة فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح لكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى والحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء في المكاره واعمال الاقدام في المس... الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه يغسل الخطايا غسلا واخر حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد على الصلاة كالقانت اللي قاعد مستني الصلاة كأنه بيصلي ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه ربنا يا رب يرزقنا إياكم الأجر العظيم دوت تعالوا نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، رجعنا لكم بعد الفاصل وده الفاصل الأخير وبنتلقى إيميلاتكم واتصالاتكم الأخت جميلة من المغرب بتقول هل قيام الليل الساعة 3 يجوز؟ طبعا ده أجمل وقت ده الثلث الأخير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح يبقى إذا قيام الليل حبيت تقومي بعد العشاء جزاك الله خيرا حبيت تقومي في منتصف الليل جزاك الله خيرا حبيت تقوم في آخر تقومي في آخر الليل فده أفضل الأوقات هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله معانا الاستاذ هشام من ايطاليا السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله والله يا شيخ ده انا ده انا شهور احوز اتكلم معك والله دايما الخط مشغول الله يخليك يا حبيبي ربنا يحفظك والله ويسترك بحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يسترك يا رب والله اسالك اسالك الله استحلفك الله ان تدعي لي يا رب وان يحفظك.
تدعي الى ابي لسه متوفي في رمضان أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم أمي رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين وربنا يثبتك يا أستاذ هشام ويحفظك ويحفظك في غربتك أنت وكل إخواننا المسلمين المغتربين في بلاد أوروبا وأمريكا أسأل الله عز وجل أن يحفظكم في غربتكم وأن يثبت قلوبكم على الإيمان والتوحيد والطاعة ودايما كده اعتصموا بحبل الله عشان تعينوا بعض على الطاعة أم أحمد ايوه السلام عليكم السلام عليكم أم أحمد ازيك يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، آه، انا عايزه اسال الاول عن صلاه الاستخاره يعني بالتفصيل نعم.
يعني آه، اقف ازاي او اقول ايه نعم وعايزك طبعا تدعي لي ولاولادي ربنا يحفظك أنت والأم وأولادك يا رب ويحفظ يا والدتك رب يا رب و- ويديلها طول العمر يا رب والصحه الله يسترها يا رب العالمين ويديها الصحة ويكرمها لك يا رب ويبارك لك فيها الأمهات دول بركة ربنا يحفظها لك يا رب آه، صلاة الاستخارة هم مفيش حاجة اسمها صلاة الاستخارة في حاجة اسمها دعاء الاستخارة يعني آه، دي معلومة ممكن تكون ناس كتيرة جدا مش واخدة بالها منها مفيش صلاة بعينها اسمها صلاة الاستخارة إنما في حاجة اسمها دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة ده أصليه فين أي صلاة ما دون الفريضة يعني بصلي ركعتين سنة الظهر ينفع أخليها في صلاة الاستخارة يعني أقول فيها دعاء الاستخارة صليت ركعتين آه، سنة مستحبة بتاعت عصر أقول فيها دعاء الاستخارة صليت ركعتين لوحدهم بقى ما كانش في وقت لا صلاة سنة ولا صلاة أي صلاة تانية نافلة خد بالك أول ما أصلي أي ركعتين بنية الاستخارة الاستخارة بقول فيها إيه بقول فيها اللهم طبعا قبل يعني قبل ما قبل اي حاجه لازم نعرف ان دعاء الاستخاره ده دعاء زي اي دعاء لابد ان يكون له مقدمات ومؤخرات يعني ايه يعني ان انا ابدا دعائي بالثناء على الله ان انا اثني على الله سبحانه وتعالى احمده واشكره اثني عليه ثم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اقول دعاء الاستخاره وبعدين اختم دعاء الاستخاره بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال لك لان العلماء قالوا لن يضيع الله دعاء بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحقق في الدعاء الشروط وانتفت الموانع لان في اشياء تمنع اجابه الدعاء زي ايه زي اكل حرام زي المظالم ظلمت ناس وناس زيد عليا تمام انما انا ما باكلش حرام باكل حلال وما بظلمش حد واي مدعي الدعاء ان شاء الله ربنا يكرمه يكون عندنا بقى يقين في الله وعند حسن ظن بالله وعمر ما اسات الظن وبدع وانا عندي ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه ده كلام حبيبنا المصطفى بنقول ايه بقى آه، صلى الله عليه وسلم بنقول ايه بقى؟ بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت وتقوم مسمى بقى الحاجة بتاعتك مثلا واحد هيتجوز اللهم إن كنت تعلم إن فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي أو أن زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله وتقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الاستخارة ده هو انخلاع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته وهو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أيوة أستاذ أحمد الأخت سندس من المغرب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا رب اريد ان اسال النميمه نعم إذا حكيت أو قلت ماذا جرى لي أو ماذا وقع لي أو إذا شخص تكلم في سوء هل تعتبر هذه نميمة؟
لا في حا في فرق بين النميمة وبين التظلم أوضح لحضرتك أخت سندس في فرق بين الغيبة وبين النميمة وبين التظلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى في صفة معينة أو حتى ما فيهوش واحد أنا أعرف إن هو بخيل مثلا فجاي بقول لفلان أنت ما تعرفش ده فلان ده بخيل وبي وبي وبي دي غيبة إن أنا أذكره وهو غايب بكلام هو لو سمعه وهو حاضر هيزعل انما لو قلت مثلا اخويا ده انسان فاضل ومحترم وطيب و و و، دي مش غيبه ده انا باثني عليه واضح كده يبقى الغيبه ذكرك اخاك بما يكره في غيبته في ان هو ايه مش موجود دي اسمها الغيبه طيب النميمه بقى مش ان انا اروح اشتكي لا ان انا اروح اوقع بين اتنين اشعل نار الفتنه بين اتنين اقول له فلان انت ما دريتش فلان بيقول عليك ايه ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا اقوم رايح للتاني اقول له انت ما دريتش فلان على ده قال عليك كذا وكذا وكذا دي اسمها النميمه عقوبه الغيبه والنميمه عظيمه جدا جدا جدا ودي مظالم لابد من ان احنا نتحلل منها قبل ان نموت قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى واذا الانسان عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب لو الانسان مات وعليه غيبه وعليه نميمه بيعذب في قبره لان ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام وورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي مر على قبر على قبرين اثنين مدفونين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة وفي رواية عند أحمد بسند صحيح وأما الآخر فيعذب في الغيبة يبقى هي دي اما التظلم اختي الفاضله ان انا اروح لواحد هو يستطيع ان هو يزيل الظلم ده عن نفسي واقول له يا اخي بس يكون المظلمه على قد الكلام واحد اخذ مني فلوسي فبروح مثلا لوالده بقول له يا عم الحاج او مثلا واحد صديقه وليه دلال عليه بقول له يا اخي ربنا يبارك فيك صاحبك فلان خد مني فلوسي وكده وظلمني والله يبارك فيك هات لي فلوسي انا ما اروحش اقول له بقى ايه ده خد مني فلوسي وده حتى هو انسان فاسق وبيشرب خمره وبيعمل كذا وبيسوي كذا ابقى انا كده تعديت حدودي ووصلت لدرجه الغيبه اتظلم بقدر المظلمه التي وقعت علي وده لا باس به وهذا من مباحات الغيبه السته التي ذكرها الامام النووي في كتاب رياض الصالحين. مين معانا يا استاذ احمد؟ الاخت نوران السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، ازي حضرتك يا شيخ اهلا بحضرتك.
آم، طبعا آه، الاول انا بسأل حضرتك ط- يعني طبعا بدعي حضرتك ربنا يكرمك يا رب آه، ويا رب يا رب يرزقك بالفردوس الاعلى يا رب امين يا رب آه، العالمين.
ويجمعنا إحنا يا رب بنتوب.
بيك يا رب وبالنبي صلى الله عليه وسلم في آمين يا الفردوس رب.
الاعلى امين يا رب.
انا كان ليا استفسار عند حضرتك انا دلوقتي اخويا في سن مراهقة نعم.
وانا م- آم، كان حصل ما بيننا خلاف نعم.
تمام آه، وبقالي حوالي اربع خمس شهور ما بكلموش نعم.
فانا عاوزه اعرف كده آه، و- وطبعا يعني هو دلوقتي في سن حرج ويعني عجزت عن التواصل معاه انا ووالدي ووالدتي نعم.
واختي نعم.
تمام فانا عاوزه اسال حضرتك كده هل يقبل ليا صلاه ده اول سؤال نعم.
تاني سؤال آه، بسال حضرتك آه، ان حضرتك تدعي آه، لاختي ان ربنا يرزقها بزوج صالح يا رب يرزقها ويرزق كل اخت فاضله يا رب برزق صالح يا رب العالمين. طيب بص يا اخت نوران أنا عايز اقول لحضرتك حاجه. العلماء قالوا الهجر الهجر لا يجوز من اجل الدنيا انما يجوز من اجل الدين. بمعنى انا بيني وبين اخوي او اختي مشكله ماديه لا يجوز ان انا اهجرها انما ممكن اهجرها اللي هم بيسموها الهجر للزجر زي ما حصل مع ايه زي ما حصل كما في البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يعتزلوا كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوه تبوك تخ... آه، فضلوا بقى مهاجرينهم قد ايه 50 ليله فقالوا نهجره من اجل ان نزجره ان احنا نزجره عن فعل ايه الغلط ده لحد ما يعود طيب نفترض ان انا لقيت ان الهجر ده سيعين اكثر على البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعه الله يبقى هنا يحرم الهجر خدوا بالكم ده الموضوع ليه ضوابط عظيمه جدا ومحتاجين إن احنا نقولها في حلقه فعايز اقول في في عجاله سريعه لا يجوز الهجر والهجر اقصاه ثلاث ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا انما قال ايه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن ان كنت هتهجريه من اجل امر شرعي ما بيصليش مش عارف كذا كذا كذا بتهجريه من اجل ان انت تزجريه فيجوز انما لو حسيت ان الهجر ده هيزيد بعدا عن الله فلا يجوز واذا كان الهجر دوت هيجيب نتيجه فيجوز لحد ما هو يعود الى الله سبحانه وتعالى ثم ينقطع الهجر مره اخرى آم، أرجو أن توضح لنا هل في صلاة السر اللي هي زي صلاة الظهر أو العصر هل نقرأ القرآن في أنفسنا مع الإمام أم لا نقرأ أي شيء لا طبعا بنقرأ بنقرأ وإلا لو ما قرأتش الفاتحة فصلاتي أو الركعة اللي فيها دي لا تصح يبقى لا صلاة إلا بأم الكتاب الص- الإمام بيصلي بيقرأ في سره وأنا بقرأ في سري طيب مين معانا يا أستاذ أحمد الأستاذ سلام السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذ محمود عليكم السلام يا حبيبي ربنا يبارك لك يا رب الله ويعزك يسترك.
كده ويبارك في صحتك يا رب الله يسترك حبيبي انا انا سؤالي بس يعني بالنسبه للذنوب اللي هي بتغفر من الفرد للفرد آه إيه يعني الذنوب الص- الصغيره حضرتك بتقول عليها ممكن توضحها لنا بس والذنوب الكبيره برضو ممكن توضحها لنا حاضر حبيبي ربنا و- يبارك فيك يا رب العالمين ال- الكبائر هي ما ترتب عليها دخول النار او لعن اللي هو الطرد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى خد بالك يعني الكبائر زي ربنا يعافينا فيك يا رب العالمين زي مثلا زي شرب الخمر زي الزنا زي الربا الحاجات دي كلها كل الذنوب الكبائر ديت والكبائر يعني موجودة في كتاب للإمام الذهبي اسمه كتاب الكبائر لما تقرأوا عن الكبائر ديت الكبيرة دي تحتاج إلى توبة لوحدها توبة مخصوصة إيه اللي بقى لما لذلك إيه؟ آه، آه، المولى عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات إنما الصغائر اللي هي اللمم اللي هي الذنوب الصغيرة زي مثلا واحد معدي خد بالك وفي قاعدة طبعا قالها ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار وأوضحها لك في مجالة سريعة إن ممكن الصغيرة عياذا بالله تبقى ذنب كبير إذا أنا استحليته يعني بمعنى إيه واحد بينظر للنساء دي صغيرة صغائر النظر لواحدة معدية كده دي- دي صغائر لكن لو واحد قال لي خد بالك ده ذنب وكده فبقول فبقول- بقول لك معقولة ده ذنب طب ايه رايك بقى انا هفضل بقى ابص ليل ونهار ما دام هو ذنب قد يعظم الذنب بسبب الاستحلال دوت عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فاذا الصغائر هي التي لا يترتب عليها لا يترتب عليها لعن أو آه، آه، ذكر آه، دخول النار أو غير ذلك وإن كان الصغائر لو اجتمعت على الإنسان ممكن تدخله النار إن لم يتب منها لكن أقصد أن الكبائر دي حاجة يعني إيه آه، حاجة أضخم من الصغائر بكثير ودي محتاجة إن شاء الله توضيح مش هينفع في الحلقة يعني وكده فإذا الصغائر بقى اللي أنت بترتكبها كأن مثلا تقول كلمة كده تبص بصة كده تسمع حاجة كده ممكن تكون دي صغائر تتغفر بالصلوات الخمس الأخت زينب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمود الله يبارك في حضرتك يا كل رب.
سنة وحضرتك طيب انت بالصحة والسلامة ربنا آه، يعزك يا رب ربنا يبارك في حضرتك كده ويديك الصحة ويخلي لك الله أولادك يحفظك ويبارك فيك يا رب أولاد المسلمين وبجد والله احنا بنسعد جدا لما بنشوف حضرتك ربنا على التلفزيون يسعد قلبك يا رب نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى يا رب.
إن شاء الله مع الصديقين والشهداء بإذن آمين الله يا رب العالمين آمين.
والله يا شيخ بنسعد لما بنشوفك الله يسعد قلبك يا رب ربنا يكرمك يا شيخ لو سمحت كان ليا سؤالين بعد إذن حضرتك اتفضلي تحت أمرك يعني كان في البرنامج بقى مع الدكتور عمرو بس الليثي بدون- وحضرتك كنتوا آه.
في موضوع البطاطين وكده اه نعم آه.
فيعني الحمد لله ان شاء الله يعني ربنا ييسر و- وتبرعنا الله بس يبارك.
انا ليا اولاد آه، اخويا نعم.
آه، اصلا آه، باباهم مسافر في ايطاليا بقاله حوالي اكتر من 12 سنه و- وهو مش بيبعت لهم حاجه ومش بيصرف عليهم آه، فانا لي- هما لي- هما بنتين واحده تزوجت و- وطلقت و- والتانيه آم، لسه لم آه، تتزوج يعني والاثنين عايشين مع مامتهم نعم.
مع جوز مامتهم جوز نعم.
مامتهم بيبهدلهم وبيضربهم وحاجات كده يعني انا اللي بقدر عليه بعمله بس طبعا و- واخواتي برضو يعني ولاد- هم مش ولاد متواصلين أخوكي؟
معاهم ومش بيشوفوهم دول ولاد أخوكي اه دول ولاد اخويا فلاسباب يعني هيبقى يصعب ان انا اقولها على ال- نعم، التلفزيون نعم، نعم.
لكن انا بحاول اوصلهم اللي هم البنتين نعم.
واللي بقدر بعمله بعمله يعني ربنا يتقبل يا رب اتفضلي أختي زينب حضرتك معايا هيأسم. و... وانا صراحه كذا مره اقول له لكن هو قاعد في ايطاليا بيقول ان الظروف الاقتصاديه هناك وحشه وهو ظروفه وحشه مم.
فانا مش عارفه بصراحه يعني مدى آه انه ربنا وهو بيحب ربنا جدا وحد نعم.
طيب يعني نعم.
فانا خايفه عليه اولا و... وبالنسبه لاولاد اخويا هل انا يعني على على قد ما بقدر بعمل بس هل طب قولي لي يوم السؤال بس يا القيامة أختي أنا زينب عشان هأسأل بس الوقت عليهم؟
معلش انا السؤال هقول عليهم الحاجه الثانيه حضرتك آه، ان آم، يعني انا باخد ادويه وكده وحاجات آه، يعني اكتئاب وكلام من ده ربنا يعفو عنك.
فبيخلوني الله يخليك يا شيخ آه، وبعض امراض كتيره يعني باخد لها ادويه الله يعفو ببقى عنك.
سامعه الصوت في الاذان في الفجر وجسمي م- بيوجعني مش قادره اقوم اصلي وانا بقى بفضل الوم نفسي كتير كتير على الموضوع ده هو لا، يعني وكل طبعاً.
مره اقول انا لازم اقوم اصلي فانا ببقى المريض.
غصب عني وساعات كمان مش بقدر اقف اصلي آه، على أنا- رجليا بصلي وانا قاعده السؤال واضح يا اختي زينب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين انت طبعا لا تسالي عن ولاد اخواتك اللي يسال عنهم هو اخوك نفسه الاب نفسه لكن انت ربنا يبارك في عمرك ويجازيك كل خير تستطيع ان انت تتصدق عليهم وتحسب في ميزان حسناتك ان شاء الله وتذكريه بالله ان هو مهما كانت الظروف الاقتصاديه يعني الظروف الاقتصاديه انت مش عايش هناك على طول يبقى انت حتى بتلاقي ان انت تاكل وتشرب انت لو آه، يعني بعت لاولادك اطمن فلوسك مش هتنقص بل ربنا هيرزقك برزقهم بفضل الله سبحانه وتعالى اما بالنسبه لحته ان انت احيانا بتكون واخده دواء آه، بسبب ال- الظروف ال- النفسيه ربنا يا رب يعفو عنك وعن جميع المسلمين يا رب العالمين فيعني ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها واحده مريضه و- واخده دواء مش قادره تتحرك كانها متكتفه فدي معذوره وقت ما تفوق تقوم تصلي وتؤجر ان شاء الله دي بيسموها اعذار شرعيه ما نقدرش نتكلم فيها ابدا احنا بنتكلم على الصحيح او السليم اللي هو ما فيهوش اي حاجه وسامع الاذان ومش عايز يقوم يصلي ده اللي عليه الوزر اما اللي معذور اللي عنده اي ظرف فدي حاجه تانية خالص ربنا يتقبل منا ومنك يا رب العالمين الاخت نشوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ربنا يبارك في عمر حضرتك يا شيخ الله يحفظك يا اختي الفاضله يا شيخ انا والدتي ربنا توفاها من حوالي اربع شهور الله وانا يرحمها من ساعه وفاتها وانا متملكني احساس اللي هو مش راضي عني يا ترى هي راضيه عني ولا لا دايما احساس ده متملكني يعني يعني الحمد لله هي توفت انا كنت جنبها لحظه الوفاه يعني هي نعم.
كانت في المستشفى قبل الوفاه كانت نعم.
عيانه وكده فرجعت البيت قبل وفاتها بخمس ايام وانا يومها كنت معاها والحمد لله يومها انا اللي- آه، كنت محمياها وكده وعامله لها كل يكرمك.
حاجه ربنا ولحظه يكرمك.
الوفاه كنت- كنت جنبها يعني فانا مش ع- مش عارفه يعني لا لا لا، دايما لا.
الاحساس ده متملكني ده- واي ده- حاجه تحصل لي بر- بربطها بالموضوع لدرجه ان انا اتقدم لي شخص بعد ما هي توفت وكان على خلق ودين والحمد لله منتقبه وكده نعم.
هو كان امام وخطيب وكل حاجه وكان كنت حاسه يعني هو ده اللي ربنا عوضني بيه يعني نعم فحتى موضوع سبحان الله ربنا ما ارادش فانا بقيت اربط اي حاجه بالموضوع لا لا خالص بالمره انت ربنا يأجرك يعني انت معاها لاخر لحظه هو مدخل من مداخل الشيطان انه يحسسك ان انت قصرتي او ان انت ما قمتيش بالواجب لكن ان شاء الله حتى لو الانسان قصر يا جماعه في حق الام والاب ربنا فتح لنا الباب برضه اعمل لام وابويا بعد موتهم صدقه جاريه اعمل لهم اي خير اكتر من الاستغفار ليهم ادعي لهم آه، يعني اصوم لهم آه، ايام رمضان اللي فاتتهم اللي ما كانوش صاموها احج عنهم بعد ما احج عن نفسي آه، اعتمر لهم بعد ما اعتمر عن نفسي خير ابواب الخير كتير ربنا يتقبل وبالمناسبه دي يعني ارجو من كل المشاهدين الله يبارك فيكم يعني اللي بيحبني يدعي لوالدي لان والدي يعني في غرفه الانعاش بقاله كام يوم وفي ظروف صحيه آه، متاخره جدا وفي غيبوبه بقاله يومين فالله يبارك فيكم يعني انا والله لولا حبي ليكم والله العظيم م- يعني ما استطعت ان اتي الى هنا لكن جيت عشان انا بحبكم في الله و- و- وما اقدرش ان انا ما اتقابلش معاكم وعشان تدعوا لوالدي ربنا يا رب يعني آه، يشفيه شفاء لا يغادر سقما آه، يعني آه، ربنا يشفيه ويعفو عنه آه، الأخت علا بتقول آه، بدأت أحفظ القرآن لكن بنسى منه آه، وأتمنى أحفظ سورة البقرة وإيه الأمور التي تعين على حفظ القرآن استعانة بالله سبحانه وتعالى قبل أي حاجة و... وإن أنت تحددي وقت معين ل- آه، لحفظ القرآن وقت مقدس عندك بعد الفجر قبل ما تنامي بعد الظهر وقت محدد ما حدش يقرب لك منه خالص تقعد تراجع فيه القرآن وتخلصي النية لله سبحانه وتعالى أنا بحفظ القرآن مش عشان أقول أنا ختم القرآن أنا بحفظه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتأكدي ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عمر ما كان القرآن صعب أبدا القرآن ميسر جدا جدا وسهل وميسور قوي بس احنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك يا أخت علا ويرزقك يا رب القرآن لأخت مروة من العراق أرجو منك الدعاء لي بالهداية فقد تعبت كثيرا من حياتي ولا أستطيع أن أكمل فقد نفذ صبري ولا اعتراض على حكم الله لكن الحياة صعبة جدا أنا أوافقك أنا موافقك فعلا بإن الحياة بقت صعبة قوي لأن احنا بقينا عايشين في آخر الزمان في آخر الزمان الفتن بتكتر قوي حد ما يبقى الإنسان حتى يصبح الحليم حليم حيرانا النبي أخبر كما عند البخاري أنه يأتي على الناس زمان أنا أعتقد وأدين الله أن هذا هو الزمان يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانا وليس به الدين إلا خوفه من أن يفتن في دينه فاضلنا دقيقتين يا سامي طيب حبيب قلبي في الدقيقتين دولت ندعو وأرجوكم وأكرر عليكم مرة أخرى اللي بيحبني يدعي لوالدي إن ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة إني داعم فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الجبروت جبروتك وأن هؤلاء بشر وأعوانه لا يعجزونك يا رب العالمين يا رب يا رب أغث إخواننا في سوريا يا رب عجل بنصرهم يا رب يا رب عجل بنصرهم يا رب يا رب عجل بنصرهم يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بذان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى